بسم الله الرحمن الرحيم علل التوبة أيها الأحبة ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة الحقيقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي هي تعظيم الجناية اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين تعظيم الجناية وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم والندم توبة فإذا عظمت جنايتك ندمت وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك تعظيم الجناية إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت تنبيه إلى من أذنب أي ذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة اتهام التوبة أبقى مش راضي عن نفسي اتهام مش راضي عن توبتي اتهام مش راضي عن عمل الصالح فرضية التوبة التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه أسئلة واقعية تبت من السجاير ليه سؤال تبت من ترك الصلاة ليه سؤال تبت في المشي مع البنات ليه سؤال سؤال تبت من صوت سؤال الرقص ليه سؤال تبت من سؤال سماع موسيقى والاغاني ليه سؤال.
تبت من القعده على القهوه سؤال.
ليه تبت من الشيشه ليه تبت من البانجو ليه تبت ليه علل التوبة علة ومثال علة التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه مثال قاعد بالليل بيذاكر كده وقدامه التليفون قام قال اه التليفون ده شاف آه، مغامرات اتصل والله كانت ليالي حلوه برضه علة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب مثال إنك أنت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة بعشر دقايق تقوم على الأذان دي أوحش حاجة عنه علة طمأنينة التائب ووسوقه من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان مثال ان الواحد بعد ما يتوب مثلا تاب من السجاير نقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص علة علة جمود العين إنك ما تبكيش لأدنى جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب والمطلوب تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته وإجلالا له وخشية سقوط المنزلة عنده والمطلوب توب للي كان شايفك للي عارف بلاويه فجاي له انت خايف منه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم علل التوبة محاضرة للشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إخوتي في الله إنني حين أقول أني أحبكم في الله فإنني فعلا والله والله أحبكم في الله شخصا شخصا فردا فردا صغيرا وكبيرا فعلا فإذا وجدت مني ما يخالف هذا الحب فليس هو الأصل الأصل أني أحبك فإذا بدر مني ما لا تحبه فقل لا ده هو كده مش طبيعي ماشي اتفقنا عشان بحبكم بس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل كله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وقفنا وما زلنا مقيمون في منزلة التوبة ولنا في ذلك شهرين الآن والسؤال لسه مش عايزين تتوبوا لسه مش ناويين تتوبوا لسه مش عارفين تتوبوا أيها الأحبة بعد مرور أسبوع ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة الحقيقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي هي تعظيم الجناية اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم والندم توبة فإذا عظمت جنايتك ندمت وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك ثم ذكرنا كيف تعظم جنايتك أو كيف تعظم في قلبك جنايتك وذكرنا أن هذا بثلاثة أشياء تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء ووقفنا مع هذه القضايا الثلاثة تعظيم الآمر أن الآمر هو الله العظيم ف- فبقدر عظمته يعظم ذنبك إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت إذا أردت أن تعرف عظمة ذنبك فاعلم في حق من أذنبت إذا أردت أن تعرف كبير عصيانك فانظر من عصيت إنك عصيت الله الواحد القهار قلت لكم ببساطة إن ربنا اللي شايفك وإنت بتعصي هو اللي هيحاسبك يوم القيامة هو هو سبحانه وهو الذي يضعك في النار أو يضعك في الجنة تعرف لما انا احاسبك وما كنتش شفتك ولا سمعتك لكن حد بلغني ممكن تبقى الامور عاديه بسيطه شويه لكن لما ابقى شايفك وانت بتغلط واجي احاسبك على الغلط يبقى الغلط كبير واه لو حاسبك وهو عليك غضبان دايما نقول ما تضربش ابنك وانت زعلان ما تحاسبوش وانت متنرفز صح ليه؟ لأنك لو حسبت ضربته وهو وأنت متنرفز وأنت غضبان وأنت زعلان ممكن تقلع له عين ممكن تكسر له إيد أو رجل صح ولا لا؟ وهو ابنك اللي بتحبه اللي بتخاف عليه اللي حريص عليه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو حاسبك وهو عليك غضبان فسيعذبك عذابا لا يعذبه أحد شوف الأنبياء في هول القيامة اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك في أهوال القيامة كل الأنبياء تلاقي الناس كلهم جاري على آدم عليه السلام يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فدل ذلك على أن ربك يوم القيامة يكون ها؟ غضبان غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فاعمل حساب لقاء رب غضبان سلم يا رب سلم ولذلك يومها دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم يا رب سلم سلم فتعظم عندك الجناية أنك خالفت هذا الرب العظيم وتعظم الأمر والتصديق بالجزاء وقفنا وطولنا مع قضية التصديق بالجزاء وحررنا أن من أذنب أي ذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة لازم والدليل من القرآن قول الله عز وجل من يعمل سوءا ها يجزى به لا نطيل وندخل في درس اللو... الليلة الجديد وهو الحقيقة الثانية من حقائق التوبة يبقى كانت الحقيقة الأولى من حقائق التوبة إيه؟ تعظيم الجناية احفظ وإلا هروحك صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أول حقائق التوبة تعظيم الجناية إيه؟ تعظيم الجناية اثنين اتهام التوبة اثنين ايه اتهام التوبة يعني ايه اتهام التوبة يقول ابن القيم ألا يرضى توبته لرب أبقى مش راضي عن نفسي مش راضي عن توبتي مش راضي عن عمل الصالح أقول له يا رب أنت تستاهل مني أكتر من كده بس أنا اللي مقصر وما استاهلش ما استاهلش ان انا ابقى احسن من كده اتهام التوبة يا ما ناس تابوا وأعجب بتوبته ورضي عن توبته فرجع عن توبته عارف ليه تتذكرها من منزلة المحاسبة قلنا من المحاسبة التمييز بين ما له ها؟ وما عليه بعض الناس بيفكر ان التوبة له مش عليه فلما يتوب قالوا لي في واحد كان بي بيشرب بانجو فتاب فقلت جزاه الله خيرا رحت اسلم الحمد لله الذي عافاك فلقيت في جيبه علبه سجاير ايه دي قال لا ده انت تحمد ربنا انت ما تعرفني ده انا كنت بلوى ده كده كويس اه هي دي يبقى ما تابش خلي بالك ان هو مفكر ان هو واحد كانش بيصلي بدا يصلي اللهم تب على كل عاص مسلم كانش بيصلي بدا يصلي لما بدا يصلي ما يصليش الصبح لما تيجي تقول له ما تصليش الصبح في الجامع ليه يقول لك يا عم ده انا جزاني الله خيرا ان انا بصليش جزاني الله خيرا لا يا عم ما جزاكش الله خيرا هو انت بتصلي لمين ده لنفسك خلي بالك انا بقول لك كده خلي بالك والله والله انا بقول لك كده عشان خايف عليه احسن واحد يقول طيب انا مش نافع خلاص بلاش وبلاش دي عند ربنا تبقى ايه بلاش ايه انت حر صح ولا لا يعني مفكر مثلا ان الله عز وجل محتاج لعبادتك مفكر ان ربنا محتاج انك تبطل السجاير لو ما بطلتش السجاير هينقص ملك ربنا لا ده انت لما تقول بلاش تبقى ايه عشرة بيقول مية ألف شوف ربك بيقول ايه تسمع اللهم صل على النبي والله بحبكم في الله مش عارف انتوا مش مصدقين ليه بجد تسمع كلام ربك ده كلام ربنا بقى ترطأ ودانك كده وتعدل نفسك وتحضر قلبك وتسمع يقول ربي وأحق القول قول ربي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوليه ايه نوليه ما تولى عايز يلا روح اصل قلت لكم كذا مره قبل كده ان الله لا يؤوي الا من اوى اليه ومن اعرض اعرض الله عنه لازم تفهمها دي قوي انه كريم قوي لكن كمان عزيز فهمت هو رحيم ولكن ودود وودود ولكن شديد العقاب هو حليم وصبور ولكنه سريع العقاب ما تاخدش بعض اسماء ربنا وتسيب وتسيب بعضها ما تاخدش بعض صفاته وتسيب بعضها ما تبقاش مرجع ولا حروري ما تبقاش معطل ولا مشبه أهل السنة في الوسط اللهم اجعلنا منهم يا رب فلذلك إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فاتهام التوبة أنك أولا تعلم أن التوبة حق عليك فرض التوبة فرض ولا سنة يا ابني فرض على الفور ولا على التراخي على الفور على الفور التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه يبقى التوب من ذنبين الذنب الأولاني المعصية اللي أنت عصيتها والذنب الثاني تأخير التوبة اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول ابن القيم لا فلأنها حق عليك لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه فيخاف أنه ما وفاها حقها يخاف ألا تقبل منه يخاف أن يكون لم يبذل جهده في تصحيحها فلا يرضى الله منه جهده لا لا لا لا الثلاث كلمات دول محتاجين نقولهم تاني بس كل واحدة بصلاة اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله أولا وهذه قضية الخوف لسه واحد بيقول لي هو أنا هفضل مرعوب كده أنا من ساعة ما تبت وأنا مرعوب هاي هفضل مرعوب كده قلت له لا مش هتفضل مرعوب كده ده أنت هتخاف وترجو هت ايه تخاف وترجو تخاف ألا تقبل توبتك وترجو أن تقبل توبتك اسمع كلام ربك عشان نوضح المسألة دي قال الله جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية ها؟ نمرة واحد تقشعز منه جلود الذين يخشون ربهم اثنين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يبقى تقشعر وتلين هي هي إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم هم هم ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى بتوجل وبعدين تطمئن وبتخاف وبعدين تطمئن تقشعر وبعدين تلين هي دي إنك لما تبدأ الطريق مع ربنا تخاف تخاف منه أن, يعاق... أن يعاقبك بذنوبك أصل ذنوبك متلتلة صح ما أنت كتير بتقول لي يا عم الشيخ أنت ما تعرفش أنا عملت إيه ده أنا ما سبتش حاجة وحشة إلا و... إلا عملتها وما تعرفش أنا عملتها إزاي ده أنا عملت بلاوي سود صح تقول لي أنت لو عرفتها تعرف مني طيب ما بالك إن ربنا عارفها ومش سمعك بتقولها ده شافك وانت بتعملها وسمعك وانت بتقولها واطلع عليك فتبقى لما تتصور دي لما تتصور انه كان شايفك وانت عريان بتزني وكان شايفك وانت بتتسلل وتسرق وكان شايفك وانت بتعمي صورتك وتكذب وكان شايفك وانت بتأذي كان معاك وكان قادر عليك وسابك وأمهلك ومكنك وحلم عليك وصبر عليك لما تيجي تتوب بتتوب للي كان شايفك للي عارف بلاويك فجاي له وانت خايف منه ولكن تقول له اروح لمين اصلي ماليش غيرك انت الرحيم ارحم بيه من امي فجيت لك وانا عارف انك هترحمني حسن ظني فلذلك تجيله خايف وراجي مرعوب وراضي تقول له لو قطعتني حتت انا استاهل ولكن انت كريم انا عارف ان انت هترحمني قلت لكم قبل كده حديث يسوى كيلو ذهب لا لا لا كيلو ده يسوى 100 كيلو ذهب لا لا لا لا ده يمكن يسوى مليون أكثر اسمع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره ابن كثير في كتاب كتاب ايه كتاب النهاية في الفتن والملاحم وقال إسناده جيد بطمنك اهو أن الله بعث رجلا فوزنت ذنوبه فرجحت كفة ذنوبه فقال الله خذوه إلى النار فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت ملائكة العذاب واخدينه ماشي كده ماشيين بيه فقعد يبص وراه فقال الله ردوه قال الله عز وجل هل ظلمك حفظتي قال لا قال هل لك حسنة لم تجدها عندنا قال العبد لا قال فلم تتلفت قال ما كان هذا ظني فيك يا رب قال الله أدخلوه الجنة الله الله كريم ما انا قلت لك ده كريم قوي والله لو تعرفه تحبه بس انت ما تعرفوش كويس شوف العبد بيقول له يا رب ما كانش عشمي فيك كان عشمي انك انت برضو انا عارف ان انا مسلم وان ماليش حسنات بس عارف ان انت كريم هتدخلني الجنة فيقول الله ادخلوه الجنة قال الله ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم هو ربنا هيستفيد إيه من عذابكم ربنا مش عايز يعذبكم بالعكس ده ربنا بيحب إنه يتوب عليكم ويغفر لكم ربنا بيحب إنه يدخلكم الجنة قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ده هو ربنا عايز يتوب عليك بيحب مش عارف انت في ايه بيحب انه يتوب عليك ويحب انه يكرمك ويحب انه يغفر لك قال الله الا تحبون ان يغفر الله لكم ما حدش نفسه ربنا يغفر له ده كل ليله يقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه كل ليله والاخر اقول لك توب تقول لي ادعي لي ربنا يتوب عليا طب ما تتوب وهو يتوب عليك بطل وهو يتوب عليك سبحانه فاتهام التوبة أولا أن تخاف أنك ما وفيتها حقها إزاي إزاي ما أصل أنا لو قلت لك أن تخاف أن لا تقبل توبتك تقول لي طب أنا تبت ربنا ما يقبلهاش ليه ها لأنها فقدت عنصر الإخلاص فقدت إيه؟ الإخلاص قل لي تبت ليه؟ هو ده السؤال واحد طب اسمع كلام ابن القيم وبعدين نفصل يقول ابن القيم أن يكون قد تاب توبة علة وهو لا يشعر كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس أو توبة المحافظين على منازلهم وحاجاتهم بين الناس أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته أو أنه تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق وصلت لا لسه أترجم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تبت لي هو ده السؤال ابن القيم ذكر سبع أنواع من التوبة هنا عد معايا أول نوع توبة أرباب الحوائج إن الواد يجي قبل الامتحانات ويصلي ليه؟ عشان ربنا ينجحه إنه رايح يكتب عقد مع واحد عشان يسافر السعودية يبقى قبل ما يروح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله انت تبت ليه طيب صلى على الرسول صلي أنه تاب كتوبة أرباب الحوائج له حاجة عند ربنا مراته بتولد الفجر ده وقالوا له والله احنا يمكن نضطر نتولد قيصرية جري على الجامع ويتوضا يا رب ما معيش فلوس هيقولوا لي 300 جنيه يا رب يبقى ده تاب من ترك صلاة الفجر ما تابش ده تاب ليه للحاجة أو للإفلاس إن هو فلس كان واد حليوة بيعكس البنات اتخانق هو واد على بيت دب شوية مية نار في وشه ما ينفعش يعكس يبدأ آه تنفع دي؟ ممكن تنفع لو صدق وأخلص ودي كلام العلماء في توبة العنين من الزنا وتوبة الذي عمي وقطعت أطرافه من السرقة وقطع الطريق هل تقبل له توبة؟ العلماء يقولون أنه إذا صدق وأخلص قبلت وإلا فلا والله عليم بالسرائر والضمائر عشان كده انا عايزك تقف مع نفسك وقفه وتشوف انت تبت ليه تبت لله ولا لنفسك دي الاولانيه توبه ارباب الحوائج والافلاس الثانيه او توبه المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ربنا يسيك من الجنة والسامعين تو توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس لما بقى يعني مثلا سافر السعودية فهناك لقى وقت الصلاة كله بيقفل بدأ يروح يصلي ليه؟ لأن الناس هناك ما بيحبوش اللي ما بيصليش اللي بيصليش كافر قولا واحدا لأن الناس هنا كلهم يحترموا اللحى ويوقروها عمل ايه؟ تاب من حلق اللحية وقعف لحيته ده تاب لله آه واحد يقول لي اه كده بقى مش نافعه يعني ولا ايه قصدك ايه اقول لك تنفع لو صححت نيتك برضه بقول لك ده ربنا كريم قوي ما يقولكش لا عشان تتوب لازم ترجع من الاول لا وقت ما تتوب يقبل توبتك صلح نيتك لا فرصه صاحب الشغل مطلع اتوبيس للحج ببلاش انا انا انا انا عايز احج انا انا انا اطلع معاهم قال له تدفع 500 ريال قال له لا لا خليني بقى للسنه الجايه يبقى رايح يحج لله لا ده ابو بلاش اه كتر منه يا عم يلا اه يبقى ده لو راح يحج انتبه انا عايزك تدور تبت من السجاير ليه تبت من ترك الصلاه ليه تبت من المشي مع البنات ليه تبت من الوقوف على النواصي ليه تبت من سماع موسيقى والاغاني ليه تبت من القعده على القهوه ليه تبت من الشيشه ليه تبت من البانجو ليه تبت من مشي مع العيال الصيع ليه تبت ليه اقف وحرر نيتك قل له يا رب وعزتك وجلالك ما تبت الا لك تقدر تقولها اعملها دلوقتي اعملها دلوقتي يلا فرصة دلوقتي حالا صح قول يا رب انا انا انا, أنا صحيح انت تعلم ان انا انت تعلم ما انت يا رب انت تعلم كل شيء تعلم ان انا لما تبت وقفت لحيتي انت عارف ان ما كانتش ليك ده انا ابويا مات سبتها اسبوعين لقيت السنية بيسلموا عليا قلت خلاص سيبها لكن انا دلوقتي يا رب بقول خلاص ليك يا رب ليك ليك وعزتك وجلالك قل له يا رب انا انا كنت بصلي عشان بس صاحب العمل سني ولو ما بصليش هي هيقلشني لكن دلوقتي خلاص يا رب خلاص ليك يا رب تقدر تصحى نيتك دلوقتي سهله تقدر يلا ها نصحح نيتنا دقيقه كده صحح نيتك صح يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال ودي نقطة ما كنتش بحب أتكلم فيها كتير عشان في ناس بتزعل مني ومش عاجبها الكلام ولكن أنا بقول اللي عليا وأجري على الله خلي بالك أن الإنسان أحيانا قد يصلي ركعتين ليستريح تعبان يقوم يصلي ركعتين يحس أن ربنا مسح الهم من قلبه الركعتين ما بقولكش غلط ماشي بس عليك ركعتين لأنك صليتهم لنفسك مش لله وصلت عشان كده العلماء يقولوا إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة يعني إيه؟ يعني الواحد لو بيصلي عشان يستريح لو صلى وما استريحش بيبطل صح ولا مش صح ايوه لو هو بيقرا قران عشان بيستمتع يا سلام يا سلام شفت دي لو قرا مره وما لقاش دي يعمل ايه يبطل يبقى هنا ما بيقراش لله ده بيقرا لنفسه للحلاوه بتقتله الحلاوه دي وقلت لكم إني إنسان كان مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين زعلان زعلان ليه عشان مش قادر الساعة 2 بالليل وصاحي وما بيصليش يا عم ما الأجر مكتوب ما هو ربنا بيقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل إيه صحيحا مقيما لكن لا، موضوع مش موضوع الأجر موضوع لذة الخدمة عايز أقف أصلي آه يبقى قلبه تعلق بإيه بلذة الخدمة مش الأجر ما كانش خدام لربنا ده كان بيلتز بيستمتع واحد يقول لي امال فين وجعلت قرة عيني الصلاة قلت له قول له ده قال وجعلت قال ايه ما جعلت ماشي انا قرة عيني في الصلاة بصلي عشان قرة العين قال لا ده انا بصلي لله وربنا جعل الصلاة قرة عيني فهمت فعشان كده تصلي لله ولما تيجي اللذة تبقى اللذة متعة زيادة عن الأجر لكن أنت بتصلي للأجر بتصلي لله بتصلي ليه مش ليك وعشان كده لو سمعتوا الخطبة بتاع القابضون على الجمر هتسمعوا فيها ان مصيبة المسلمين النهاردة أن صاروا عبيد أنفسهم عمال أقول له في الشريط يا عبد نفسه تعال فأنت عبد لرب أكبر هو الله ماذا تريد لنفسك إذا أتيت للملك يريحك من نفسك نعود إلى موضوع التوبة اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أنه الأولية أنه تاب كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس اثنين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ثلاثة تاب للحال لا خوفا من زلزالات هو ده قضية الحال إن واحد بيستمتع بالصلاة لما عصى ما بقاش يستمتع فبدأ يتوب عشان ترجع له المتعة مش بيتوب خوف من ربنا مش بيتوب لأن دي معصية ده بيتوب عشان الحال وصلت فلذلك لما تيجي تتوب المطلوب كل المطلوب خلا- خلاصة الكلام انك لما تيجي تتوب تتوب لمين لله بس مش عشان حاجة تانية أو أنه تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب مثلا ولد كان بيدمن العادة السرية اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم تب على كل عاص مسلم يا رب فبطل ليه قال لك لا ده انا كده هخلص لما اتجوز اه يبقى ما تبش لله ده تاب للجواز للراحة من التعب في تحصيل الذنب كان ماشي مع واحدة مخلصة له فلوسه تاب منها عشان عشان يلم نفسه مش عشان ربنا تعب من السجاير لان كان كل يوم بيجيب علبتين ب 10 جنيه قال لك ده 300 جنيه في الشهر لا انا اوفر يبقى تاب للراحه من الكد في تحصيل الذنب او انه تاب اتقاء اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه كان ماشي مع واحده بطل يمشي مع واحده احسن حد يمشي مع عمه او مع اخته او مع بنته ما تابش لله تاب عشان خايف على فلوسه تاب عشان خايف على منصبه ما تابش لله أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه كان ماشي مع واحد زهق منها خلاص أبقى سني عشان ما تطلنيش تيأس مني آه زهق من المعاصي زهق من شرب الخمر بس خلاص ابقى سني عشان اتكسف ادخل خماره تاني زهق من السينما الافلام كلها بقت بايخه وساقطه وهابطه ومعاده ومكرره خلاص يبطل يدخل السينما بس مش لله ده عشان افلام هابطه اهي دي كلها افلام هابطه قصدي التوبات دي كلها اللي يتوب مش لله يتوب لنفسه او لحاله أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته هو اللي مش عايز مش تايب لله الأخيرة سبعة أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق مش لاقي شغل يقوم يتوب عشان ربنا يديله شغل اداك شغل يبقى ليك عند ربنا ايه خلاص ما هو قال له كده انفقت ليقال جواد وقد قيل فلا فلا اجر لك عندي تبت لتعمل وقد عملت فلا فلا اجر لك عندي يبقى المطلوب دلوقتي ايه يا ابني المطلوب ايه ان احنا نتوب لله مش لحاجه تانية خالص طب ما هي علامات الإخلاص في التوبة إزاي أتوب بإخلاص واحد خوفا من الله خايف منه ذي الجلال إن أنا خالفته لا يدخلني جهنم اثنين تعظيما لله وتعظيما لحرمات الله أصل بحبه وبعظمه فلعظمته ما أحبش أخلفه وإجلالا له توبة بإخلاص لخشية سقوط المنزلة عنده إنك تسقط من عين ربنا مش أحيانا بتعملها لما تقول لا مش عايز الشيخ يشوفني وانا في ايدي سجاره احسن اسقط من نظره صح طب ما هو شايفك الله شايفك مراقبك عارفك فلذلك لما تيجي تتوب تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته واجلالا له وخشية سقوط المنزلة عنده وتتوب خوفا من الطرد عنه خوفا من الحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة إن قال الله عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ ها لمحجوبون دول مين دول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فلذلك تتوب أحسن تخسر إنك تشوفه يوم القيامة يبقى تبت له مش لغيره هذه علامات الإخلاص في التوبة اللهم ارزقنا الإخلاص في التوبة يبقى أنا دلوقتي بينت لك الآفات عشان تقلع الآفات وترميها وبينت لك الثمرات عشان تغرسها وتزرعها في قلبك واضح ما تتوبش عشان مليت من الذنب ما تتوبش عشان انت خايف على فلوسك ما تتوبش عشان خايف على صحتك ما تتوبش عشان خايف على منظرك قدام الناس ما تتوبش عشان انت زهقت من المعصية وإنما تب خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله وتعظيما لحرمة الله وخشية من سقوط المنزلة عنده تب لما التزمت الأخت كان قبل كده زوجها تقول له حس يحس على طول لما التزمت خلاص عرفت حق الزوج فبقت مطيعة ومؤدبة ومحترمة فبدأ هو اللي يقول لها حس تحس تقول له، معلش فين أيامي آه هي دي قضية التفات القلب إلى الذنب إنك تتذكر ذنوبك فما تندمش عليها المفروض إيه لما تتذكر لما مثلا جت خارجة البلكونة تنشر من غير جوانتي فزوجها بيزعلها مسك جوانتي بيه تقول له ما كنا بننشر بقميص النوم آه هي دي التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته لما كنت فتوة وكنت منافق مع مدير الشغل كان الكل أهلا حسنين بيه لما بدأت تلتزم أهو جه أبو دقن كاوتش قلت لهم ما أنا لو مفتري وبديك 30 شلوت على قفاك ما كنتش تقدر تعمل معايا كده لا لا لا لا بالعكس ده لما يستهزئ بيك ينشرح صدرك تتذكر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون سعيدها تفرح إن ربنا وصفك في المؤمنين إياك إنك تتذكر ذنبك مرة وتفرح بيه وتتمنى الرجوع ليه وتندم على إنك تبت منه إذا ما تبتش الحق ارجع تب تاني من اتهام التوبة أو من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب سبب التفات القلب إلى الذنب ضعف العزيمة ما هو لو عزيمته قوية كان زمانه مشي لدرجة إنه لو التفت ما يشوفش الذنب فهمت دي؟ ما هو لو أنت في واحدة وقفت عكسك وانت طالع ماشي طريق مصر اسكندريه مثلا هي واقفه في سفره واقفه كده مشفوهه مستنيه حد يركبها لو انت فتحت لما لقيت نفسك في منها بتبص عليها مفيش صح لكن لو انت ماشي تتلكع بتفكر آه، ارجع ابص هتقف هترجع فهمت فضعف العزيمة لو انت من اول ما بدأت تصلي زي ما قلت لك كده بدل ما الظهر اربع ركعات صليت قبل الظهر اربعة وبعد الظهر اربعة يوم ما تفرط هتفرط في ركعتين قبل الظهر يبقى اثنين قبل الظهر واربعة بعد الظهر لو زاد تفريطك هسيب الاربعة اللي قبل الظهر وتصلي اربعة الظهر والاربعة اللي ايه اللي بعد الظهر لكن مش هتبطل الفرض ابدا لكن لو صليت الفرض بس اول تفريط يحصل في الفرض هي دي القضية هي دي القضية انك انت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة بعشر دقايق تقوم على الأذان دي أوحش حاجة عندك صح؟ يبقى من علل التوبة ضعف العزيمة عايزين نقوي العزيمة وكان في درس قبل رمضان اسمه تمارين العزيمة وتقوية الهمة لازم نعمل شوية تمارين للإحماء والتسخين عشان ندخل ما تجيلناش عضلة واحنا ماشيين لربنا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فإنك إذا تذكرت حلاوة الذنب ربما تنفس وربما هاج هائجه فترجع من حيث أتيت ومن اتهام التوبة أيضا من علل التوبة طمأنينة التائب ووثوقه من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان هذا من علامات التهمة من علامات التهمة إن الواحد بعد ما يتوب مثلا تاب من السجاير نقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص يقعد ده يعزم عليه بسجار لا أنا بطلت يا عم بطلت إيه خد دي بس خد دي. يا عم انا بطلت يروح نافخ في وشه يروح واخدها اه ما تثقش في نفسك ابدا لازم تبقى دايما خايف تاب وكان بيكلم واحده او ماشي مع واحده بطل يرد على التليفون بعد فتره قال ما انا خلاص كده تمام مش عايزها تاني بدا يرد على التليفون كلمته لو سمحت ما تكلمنيش دب بعد شويه اتصل التاني حضرتك عايزه ايه خلاص مش عايز اتكلم معاك ليه ثالث مره طب قولي لي طيب انا اعمل ايه انا اصلا خلصته هيرجع لها هي هي دي المشكله لا تطمئن ولا تثق بنفسك ابدا بل كن دائما على حذر ما تقربش خليك بعيد وخليك حذر ونسال الله الثبات على الحق والعزيمه على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار أيضا من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا احنا كده طولنا ولا لسه؟ والله بحبكم في الله بتفتحوا نفسي لما الاقيكم كده يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين آه عايزين نعوض الاسبوعين ممكن برضه طب صل اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه في الله إن من علامات علة التوبة أن التوبة معلولة جمود العين إنك ما تبكيش لأن جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب شفت هي كده بما أن إذا بما أن عينك جامدة ما بتبكيش دليل إن قلبك قاسي وقلبك قاسي دليل إن لسه قلبك بيحب المعاصي لو قلبك تاب كانت عينك لانت قول لي معلش أصلا أنا دموعي عزيزة أوي أقول لك عزيزة على مين على رب العالمين على رب العالمين أي أيوة والله كان في مرة زوجة بتبكي فزوجها قال لها وفري الدموع دي أحسن الدموع دي غالية قوي ده دمعة منها تدخلك الجنة دمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عمرك عملتها سيبك من الصوات اللي في المساجد ده لا خاليا في بيتكم قاعد لوحدك محدش شايفك غير ربنا ولا حد سمعك ولا حد عارف انت بتعمل ايه وذكرت ربنا كده وتذكرت ذنوبك فخفت فرحت الدموع نزله من عينيك آه الدموع دي غالية قوي بتغسل قلبك قال بعض السلف ابكي على ظلام قلبك يضيء ابكي على ظلام قلبك يضيء ابكي على ظلام قلبك يضيء دموع عينك بتنزل غسيل قلبك يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها من الذنوب رشاش نجاسة فدمعة من عين العين تطهر القلب بس شوية دموع من عينيك عمرك قمت بالليل كده حد شايفك ولا سمعك ولا عارف انت فين ولا بتعمل ايه واشتاق قلبك انك ترى وجه ربك فنزلت دموعك شوقا الى ربك عمرك عمرك مرة قعدت لوحدك حد شايفك ولا حد عارفك وتذكرت كنت ايه عاصف ايد وربنا كرمك وخد بايديك وجابك ففرحت بيه بربنا فنزلت دموع عينيك فرحا بالله دي انواع البكاء خوف او فرح او شوق لكن اللي بيعيط بعد كده بيعيط على ايه على ايه من كان باكيا على من مات فأحق من بكي عليه من الموتى قلبك إذا كنت تبكي على ميت فابكي على موت قلبك البكاء من خشية الله سبيل رضا الله عين لا تمسها النار خرج منها مثل رأس الذباب من الدم يعني بس كده من عينك ترضي ربك سبحان الملك خلق البحار والأنهار والمحيطات واستقرض منك دمعة دمعة من عينك أغلى من كلنا ولسه قلبك زي الحجر زي الصخر كان بعض السلف قد بكى حتى بكى الدم عينيه ما بقاش في دموع بقى ايه بقى يبكي دم قيل على ما بكيت الدم قال ألا يكون قد صح لي الدمع خايف لا يكون الدموع ما نفعتش فجبت دم لعل ربك يرحمك ابكي ابكي من خشية الله ما انت ياما بكيت بكيت على جنيه ضاع منك على وظيفة ضاعت منك على حد أذاك على حد ظلمك على حد ضربك على هم ركبك على نكد لف بيك كل دي أسباب بكيت ليها مش عارف تبكي مرة لله مش عارف تبكي مرة من أجل الله من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جمود العين أبكي إزاي للبكاء دواعي ابكي تذكر ذنوبك تبكي فإن لم تبكي تذكر غضب القهار وشدة بطشه فابكي إن لم تبكي ابكي حياء ممن عصيته وأعطاك فإن لم تبكي ذكر نفسك التقليب في جهنم بين أطباق النيران قال الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد سراير سراير ايه نار ومن فوقهم غواش غواش الحفة غطا الحفة يبقى سرير نار وغطا نار سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم قل ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي أبكي على فوات الصالحين لك وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا ابكي قل لعينك يا عين ما هذا الجفاف يا عين كان بعض السلف إذا قرأ القرآن بكى فجاء يوم قرأ فلم يبكي فصار يضرب عينه حتى نفرت ويرمد ويقول ما لك جامدة لا تندي ابكي ابكي بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لمن عصى مر البكاء فلو أن البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندمائي ألوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهر فيا لذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا ابكي ابكي ما انت ياما بكيت ولا الدموع خلصت نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار آه يا ريت حد يبيع لي عين تبكي من خشية الله يا ريت نلاقي عين تبكي من خشية الله حينها تسعد قلبك أما الذي كان يبكي فصار لا يبكي ده موضوع مختلف بقى دي تبقى مصيبة مصيبة كبيرة اسمع بعض السلف كانوا بيبكوا ازاي كان سعيد بن جبير يبكي الليل والنهار بكى حتى عمي كان أبو عمران الجوني إذا سمع المؤذن هطلت عيناه بالدموع من قول الله أكبر كان نهاد بن مطر العدوي بكى حتى عمي فقيل له نعالج عينيك على ألا تبكي قال دعوها فعماها شهادة لها شهادة شمد السوائي بكى حتى فسدت عيناه فكانت مفتوحة لا يغمضها ولا يرى بها لو جيت أعد لك السلف اللي عينهم عميت من كتر البكا هتزعل على اللي عينيهم عميت من كتر النظر للتلفزيون ومن كتر النظر للمتبرجات ومن كتر القعدة قدام الكمبيوتر ومن كتر مطالعة الجرايد ومن كتر الانترنت ومن كتر النظر فيه وفيه وفيه وفيه عينيهم راحت لغير الله يا ليت عيوننا تروح لله تبقى استشهدت في سبيل الله يزيد الرقاشي أبكى أربعين سنة حتى أظلمت عيناه وأحرقت الدموع خدوده سيبك من دول هاتفوا من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء ده مين؟ النبي بكى مرة حتى بل الأرض بدموع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما الرسول قال قدموه قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن لا يسمع الناس نأمر عمر بكاء عمر كان بكاء قال عبد الله بن عمرو بن العاص صليت خلفه لي يوما صلاة الصبح فصلى بسورة يوسف فلما أتى عند قول عند قول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمعت نشيجه من خلف الصفوف عمر كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء خطين سود كده حفرت الدموع في خديه مجرى عمر عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع أين البكاء أين البكاء لما قرأ عمر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجد وقال يا عين هذا السجود فأين البكي أين البكي أين البكاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا تباكوا نهنه لحد ما يجي البكاء افتعل لما البكاء يجي لك ابن مسعود عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ دموعا ملء كفه فألقى بها كان بعض السلف واقف يناجي الله فوق السطوح فبكى حتى نزلت دموعه من المزراب عارفين مزراب الماسوره اللي فوق السطوح بينزل بيها المطر ماء المطر ولا اللي بيمسحه السطح بكى لما من كتر الدموع نزلت من الماسوره دي غرت على واحد ماشي في الشارع قال يا أهل البيت ماؤكم طاهر قال له اغسلها فإنها دموع من عصى الله فين البكاء الدنيا أست قلوبنا جمدت عيوننا الغفلة أست قلوبنا وجمدت عيوننا اسأل الله اللهم إنا نسألك عينا مدرارا تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك كان الفضل الفضيل بن عياض قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه حتى يسمع أهل الدار كان بيبكي وهو نايم وهو نايم بيبكي يلي صاحي ومش عارف تبكي من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة إنك تستمر غافل ولا أطيل فأكتفي على هذا المقدار وقوفا عند قوله وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة خلي بالك لسه اقعد اقعد لسه ما خلصتش يا دي أيمن ربنا يهديك صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم ها ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة لازم اما تتوب تحمل حاجات من الصالحات ما كنتش بتعملها قبل كده إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن و وعمل عملا صالحا لازم وعشان كده كل اللي بيرجع بيتوب وبعدين يرجع لأنه ما عملش حاجة جديدة ما عملش حاجة جديدة لو عمل حاجة جديدة كان فعلا قدر يعدي في أمان زي ما قلت لك الطريق كده كده شمال إلى النار ويمين إلى الجنة أنت ماشي شمال رجعت من الشمال لو وقفت في الوسط شدة ترجع تاني في طريق جهنم صح؟ لكن لو مشيت في طريق الخير خطوتين لو شدة تبقى برضه في الأمان في الأمان لذلك أنا والله أحبكم في الله ودلالة على الخير وكما نبهت مرارا أنني فقط دليل أو دلال على بضاعة الله أنا دلال بدل على بضاعة ربنا ونسأل الله أن يستعملنا في مرضاته أمام المسجد كتاب جديد بفضل الله عز وجل إلى الهدى ائتنا وعدتكم بجديد فاكرين كتير كتابنا إلى الهدى ائتنا أرجو إنك تاخده وتقراه وتديه لغيرك لأنك فهتلاقي في علاج 30 سبب للفتور بعد الالتزام وعلاجهم لكي لا ترجع مرة أخرى أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وإلى الهدى ائتنا